السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا بكم أيها السابقون اتفقنا أن احنا إن شاء الله نكون من السابقين آه، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين ما زلنا مع سلسلة السابقون وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم آه، توقفنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي الحلقة رقم 8 النهاردة الحلقة رقم 9 آه، توقفنا عند آه، سعد ابن معاذ قلنا هنتكلم عن علو الهمة عند الشباب وذكرنا أول مثل كان سيدنا جعفر بن أبي طالب وعلو همته فوق الخيال اللي عملها حينما عرض الإسلام عرضا بليغا يعجز عنه من يحملون درجة الدكتوراه اليوم آه عرضا بليغا جدا في خلال دقيقتين ثلاثة قدام ملك من ملوك الدنيا اللي هو النجاشي رضي الله عنه وارضاه وعرفوا بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا بمساوئ الجاهلية عرفوا كل ده حتى كان سببا في نجاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بطش كفار قريش بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا بعدها عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اللي قدم مواقف عظيمة جدا جدا لخدمة دين الله عز وجل وكان عنده علو همة فوق الخيال رجل كان بيكره النبي عليه الصلاة والسلام ويكره الصحابة كان بيتمنى قتل مصعب ابن عمير ويتحول فجأة إلى عملاق كبير من عمالقة المسلمين فكان سببا بفضل الله في نشر الدعوة ونشر الإسلام في المدينة المنورة وكان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في مؤازرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والموقف العظيم جدا الذي وقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي الموقف الثالث والأخير موقفه مع يهود بني قريظة وزي ما قلت لكم كان يهود بني قريظة خانوا النبي خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب وأرادوا ان هم يفتحوا الأبواب الخلفية لليهود للمشركين حتى يدخلوا فيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه ويعني يست... يستأصلوا شأفة الإسلام وشأفة المسلمين قدر ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام أرسل لسعد بن معاذ وش معنى سعد بن معاذ خد بالك بقى عشان يدي درس للكون ده كله درس عظيم جدا في الولاء والبراء ان انت ممكن تكون ما انتش مسلم وبعد كده تسلم خد بالك فيبقى اخوك في الاسلام اعز عندك من امك وابوك واخواتك لو كانوا على الشرك والكفر هو ده المعنى الجميل هو ده المعنى الذي يريد ان يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم للكون كله سعد بن معاذ كان من اشد الناس قربا ليهود بني قريظه في الجاهليه كانوا اصدقاء وحبايب ويقعدوا مع بعض السهرات بتاعتهم ويشربوا خمر ومش عارف ايه فلما جم عرفوا ان النبي عليه السلام اختار سعد بن معاذ عشان يحكم فيهم في الخيانه اللي هم خانوها للنبي عليه السلام قالوا بس راجل حبيبنا هو طول عمرنا قاعدين مع بعض و... ويعني سهراتنا الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض اكيد هيجي منا فقالوا يا ابا عمرو حلفاؤك وندماؤك يعني حبايبك فقال سعد بن معاذ بكلمه الواثق قال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم فنظر الى النبي خد بالك بقى بنشوف الموقف الجميل الموقف المؤدب والمهذب جدا سعد بن معاذ واقف عن يساره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه النبي فقال احكم فيهم يا رسول الله قال احكم فيهم يا سعد خد بالك فقال ويرضى من ها هنا واحبصص الصحابه قالوا ويرضى من ها هنا خد بالك بقى شوف الادب الناحيه الثانيه مين اللي واقف على اليمين النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يبص للنبي عليه الصلاه والسلام وقال ومن ها هنا خد بالك هو مش قادر يبص للنبي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ها هنا فقال فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وان تقسم اموالهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم النساء يبقوا في السبي هم والاطفال والاموال بتاعتهم تتقسم والرجاله بتاعتهم كلها تتقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات كان هو ده الحكم الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم فحكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سعد بن معاذ كان كان كان انجرح في غزوة الخندق وكان قال كلمة جميلة قوي اللهم إن كنت أبقيت على حبيبك على النبي صلى الله عليه وسلم حربا فأبقني لهم يعني يا رب ايه سيب الجرح بتاع ده يفضل يعني الدم يقف فيه ما ينزفش عشان ما اموتش فوقف الجرح ووقف الدم والتأم الجرح فجه بعد ما حكم في يهود بني قريظة قال اللهم إن كنت لم تبق على نبيك حربا مع قريش فاقبضني إليك فانفجر الجرح نفس الجرح شفت قد إيه آه سبحان الله رب أشعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يا الله فانفجر الجرح وبدأ سعد بن معاذ في لحظات الموت سعد بن معاذ في نفس اللحظة اللي بيموت فيها ينزل جبريل في احتفال سماوي ملائكي ينزل من فوق سبع سماوات إلى الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك اللي هو مين؟ سعد بن معاذ عرش الرحمن كلام صعب قوي يعني بقى عرش الرحمن يهتز لموت عبد من عباد الله اه اهتز يعني ايه اهتز آه الامام النووي بيفسر الحكايه دي بيقول لك ايه اي اهتز فرحا بقدوم روح سعد طب ويهتز ليه ده عرش هو العرش ده حاسس بالموضوع ده قال لك نعم فلقد جعل الله عز وجل لتلك المخلوقات حسا وادراكا العرش فيه احساس وادراك اي نعم ايه الدليل على كده قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قال جل وعلا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يا الله الكون ده كله بيسبح الكون ده كله بيسبح وبيعبد الخالق جل جلاله يعني لو اقسمت لك بالله الان ان القلم ده بيسبح تصدق صدق لو قلت لك الكوب ده بيسبح صدق الكاميرا اللي قدامي دي بتسبح صدق ال ال ال ال الحائط الجدار الارض وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يا الله سيدنا داود يسبح فالجبال تسبح فالطير تسبح عمرك تخيلت المنظر ده طب ده انا هقول حاجه اقرب من ده كله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي تخيل انت لو واقف جنب النبي عليه السلام والنبي حط في ايده شويه حصوات كده الحصوات دي بتسبح بحمد الله ويقول ابن مسعود ايضا كما عند البخاري قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي اللقمة يحطها في إيده صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم فكان الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله النبي عليه السلام والحديث عند البخاري معدي من جنب جبل أحد ومعاه الصحابة فقال للصحابة أحد جبل هو جبل اه يعني في نظركم انتوا شوية صخر وطوب ورملة و... أحد جبل يحبنا ونحبه يا الله جبل أحد يحبنا ونحبه آه ويطلع النبي فوق الجبل مرة تانية والحديث رواه البخاري ومسلم يطلع فوق الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فالجبل من فرحته مين اللي فوقيه ده النبي عليه الصلاة والسلام ومين تاني أبو بكر وعمر وعثمان يا فرحتي فحب يعني يعبر عن يعني ايه عن فرحته فراح مهتز فيعني الحب ده ده شوع في قتل مش حب يعني فاهم ازاي؟ فراح النبي عليه السلام راح ضربه برجليه وقال اثبت احد بدات ضحك ولا ولا وقت ترحيب اثبت احد فانما عليك نبي وصديق اللي هو ابو بكر وشهيدان اللي هو عمر وعثمان رضي الله عنهما لك ان تتخيل بقى المعنى الجميل ده سبحان الله فالشاهد في الموضوع ان العرش اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ هو العرش ده قد ايه محدش يقدر يتخيل طبعا بس ممكن اقول لك يعني بعض الاحاديث التي وردت عشان يعني الصوره تقرب شويه ومش هتقرب يعني انا بقولها لك وهي مش هتقرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خد بالك ما السماوات السبع والحديث عند ابن ابي شيبه بسند صحيح ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه ألقيت في فلا تعرف ال- عارف لما تيجي في الصحراء آه، ال- الغربية مثلا ولا الصحراء الشرقية ولا صحراء الربع الخالي وتيجي تمسك خاتم خاتم في ايدك كده وتروح راميه في الصحراء وتقول لي بعدها اعمل لي على الكالكوليتر كده على الآلة الحاسبة النسبة والتناسب بين حجم الصحراء وبين الخاتم هجيبها ازاي يعني مفيش اي نسبة خالص واخد بالك يبقى السماوات السبع دي كلها والأراضين السبع دي كلها وما بينهما بالنسبة للكرسي لسه ده الكرسي ده موضع القدم موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى ده لسه ما اتكلمناش عن العرش لسه السماوات السبع طب ده انا هديلك بس حديثين كده يوضحوا لك السماوات السبع دي فيها ايه يعني حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل البيت المعمور ايه البيت المعمور ده البيت المعمور ده ده الكعبه اللي معموله مخصوص لاهل السماء السابعه فقط وقال بعض اهل العلم في كل سماء بيت معمور البيت المعمور اللي في السماء السبعه ده خد بالك بقى هو بمحاذاه الكعبه الارضيه اللي موجوده في مكه حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما فلو خر البيت المعمور لخر فوق الكعبه فوقها بالملي بالملي وده يعني بعض الناس لما تكلموا عن ان الكعبه هي مركز الارض صحيح وان البيت المعمور مركز الكون يعني اجتهاد من بعض العلماء خد بالك بقى إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم سبعون ألف ملك الحديث رواه مسلم لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة طبعا الملائكة مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام صح ولا لا كل يوم أهل السماء السبعة بس ما ما بنتكلمش عن أهل السماوات الباقية أهل السماء السبعة بس بيدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك يخشوا البيت المعمور ويخرجوا ما يرجعوش تاني تاني يوم سبعين ألف غيرهم تالت يوم سبعين ألف غيرهم من قبل خلق آدم إلى قيام الساعة كم مليار مليار ملك موجودين في السماء السبعة تعرف تعد مين هيعد واخد بالك والملك منهم لو ضرب الأرض بجناحه ل- ل- لفلقها نصفين ده ملك يبقى ما السماوات السبع تقدر تتخيل؟ محدش يقدر يتخيل ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه خد بالك من المفاجاه اللي جايه بقى وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاه والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى وجل جلاله والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء العرش ده كله اهتز اه اهتز يا الله وكما صح عن ابن مسعود موقوفا عليه انه قال ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام وما بين الاولى والثانيه مسيره 500 عام الى ان يصل الى السماء السابعه تخيل بقى لما عرش الملك جل جلاله يهتز لموت عبد من عباد الله اللي هو سعد بن معاذ لا ده في مفاجأة تانية كمان جميلة قوي ثبت عند الحاكم بسند صحيح ان لما سعد بن معاذ مات قامت امه فصاحت حزنا على ابنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف حنيته قد ايه بيصبرها يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه يبقى حاجتين هم في الح- في الحديث الأولاني في البخاري ومسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ لا هنا في معلومة جديدة بقى اللي إيه؟ إن هو أول من ضحك الله له إيه ده؟ الله يضحك؟ أي نعم لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين جل جلاله طب ولما ربنا يضحك الى عبد ايه معناها ديت لا ده معناها كبير قوي بقى طب ما تقول لنا هقول لك بس بعد ما تصلي صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم ورد في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشهيد فقال الشهيد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فذلك الشهيد الى اخر الحديث في اخر الحديث قال ايه قال صلى الله عليه وسلم فإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن من المواطن خد بالك فإنه لا حساب عليه ولا عذاب واضح؟ يعني لو ربنا لو أنت عملت عمل جليل فضحك الله عز وجل لك في هذا الموطن إيه اللي يحصل؟ يدخلك الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب يبقى دي صفة جديدة تضاف إلى صفات السبعين ألف الذين وردوا في حديث عكاشة بن محصن أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فسعد بن معاذ أول من ضحك الله له يبقى يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب وكمان يهتز له عرشه اه دي حاجة جميلة قوي لا ده في منقبة ثالثة ده أنا لسه جاي لك إيه ده كل ده لسه ما خلصناش من سعد لا لسه في حديث ورد عند ابن سعد بإسناد حسن ورد ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن إن الصحابة أنتوا عارفين سيدنا سعد بن معاذ كان ضخم الجثة كان ضخم جدا فلما حملوا جنازته الصحابة وجدوها أخف من الريشة فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم يا خبر أبيض سبعين ألف ملك ينزلوا مخصوص لسعد بن معاذ عشان يشيعوا جنازته ده النهارده اللي بتشيع جنازته من مسجد عمر مكرم يقول لك بس ده اكيد امه ده عياله ليله القدر عند الحجر الاسود فاهم ازاي؟ يعني فلك ان تتخيل عبد من عباد الله سبعين ألف ملك نازلين له مخصوص ومن قبلها جبريل جبريل نازل مخصوص يقول للنبي عليه السلام اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك جاي بيهنيه واخد بالك وفوق ده كله كمان سبعين ألف ملك نازلين مخصوص نازلين لهو بس ومش هينزلوا بعد كده لمين؟ لسعد بن معاذ لسه ما خلصناش مناقب سعد لا لسه دي في حته تانية كمان جايه اهو اللي هي ايه؟ في يوم من الايام في يوم من الايام تيجي حله من حرير والنبي عليه الصلاه طبعا ما لبسهاش فجاءت هديه للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل الصحابه يلمسون قطعه الحرير ويعجبون من جمالها ومن لينها لينه وناعمه وجميله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من لين هذه انتوا يعني مستغربين انها لينه وجميله بالمنظر ده فقالوا أجل يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها قال الإمام النووي والمنديل معد للوسخ المنديل بيستخدمه عشان إيه استنشاق ومش عارف إيه والكلام ده كله واستنثار والكلام ده كله واخد بالك فإذا كان هذا المنديل فما ظنك بثياب سعد بن معاذ وما ظنك بأسرة سعد بن معاذ وقصور سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد إيه همته كانت عالية سعد بن معاذ يا شباب وده اللي انا عايز اقوله في الحلقه ديت سعد بن معاذ اسلم وكان عنده كام سنه عشان ما حدش ييأس من نفسه عشان ما تقوليش بقى ما انت بتكلمنا بقى عن جيل السلف طب احنا ايش جاب لي جاب والكلام لا لا لا لا خد بالك سعد بن معاذ اسلم وعنده 30 سنه ومات عنده كام سنه اكيد هتقولي طبعا 50 سنه او 60 سنه لا والله مات وعنده 36 سنه تتكلم جد والله العظيم بتكلم جد إيه كل الاعمال اللي عملها دي كلها في ست سنين اه في ست سنين ست سنين اهتز عرش الرحمن لموته و70 الف ملك نزلوا يشيعوا جنازته وكمان هو اول من ضحك الله له فقد ايه في ست سنوات يعني ممكن انا لو التزمت النهارده ممكن اعمل حاجات كتيره جدا وابقى ما شاء الله وربنا يرضى عني ويكرمني اه وممكن كمان عرش الرحمن يهتز لموتك إيه لا يعني معلش خلينا على قدنا لا والله بجد مش بهزر هو في حاجه تمنع شرعا ان عرش الرحمن يهتز لموت اي عبد غير سعد بن معاذ طبعا ما فيش اي مانع بس ايه الفرق بين الموضوع ده والموضوع ده الفرق ان سعد بن معاذ لما اهتز عرش الرحمن لموته كان النبي عايش فعرفنا من خلال الوحي ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ اما الان لو ان اي عبد مات اي عبد صالح انسان فاضل خدم الاسلام وقدم كل ما يملك لخدمه هذا الدين لو ان عرش الرحمن اهتز لموته احنا مش هنعرف ليه؟ لأن مفيش وحي. خدت بالك؟ لكن هل هناك ما يمنع؟ مفيش حاجة تمنع بالمرة. لا شيء يمنع من ذلك إن عرش الرحمن يهتز لموتك. ما هو عبد وأنت عبد. ربنا خلق سعد بن معاذ وخلقك أنت. وأنت كمان. فإيه ليه ما تكونش زيه؟ يعني إيه؟ يعني تشبهوا في إن لم تكون إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قول طب وليه ما كنتش سعد بن معاذ؟ طب ليه ما كنتش جعفر بن أبي طالب؟ ليه ما كنتش مصعب بن عمير واكون اول سفير للدعوه الى الله سبحانه خلي عندك همه اكبر لنفسك وقول ان شاء الله ان شاء الله اكون عظيم زي هؤلاء باستعانتي بالله وثقتي في الله وقربي من الله سبحانه وتعالى ممكن تكون انسان عظيم جدا جدا يعني الأمة اللي خرجت في هذا العصر مثل الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني لن تعدم أن تخرج أمثالهم إن شاء الله الأمة فيها خير وياما في الزوايا خبايا وربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء جميعا ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الخير تعال نشوف مثل تاني جميل جدا جدا حقيقة الأمثلة كثيرة جدا الواحد مش عارف يعني ك- المثل العربي أو الحكمة العربية بتقول إن من أخصب تخير يعني من وجد الأرض الخصبة تخير أي مرعى يختار يرعى هنا ولا هنا ولا هنا في أي مكان بقى براحته لكني أجد هذا المثل قد انقلب عندي إن من أخصب تحير لا تخير من كتر ال- الجمال اللي قدامي ومن كتر إيه؟ من كتر الجمال اللي قدامي والسير العظيمة اللي قدامي والأمثلة العظيمة جدا اللي قدامي أجد نفسي في غاية الحيرة مش عارف أختار إيه ولا إيه وأبدأ مين وأسيب مين وأخر مين وأقدم مين لكني لا أقدم ولا أؤخر وإنما أذكرهم تبعا فقط للأمثلة التي تحضرني في كل لحظة ندي أمثلة تانية يا شباب لعلو الهمة احنا عمالين بنحفز الشباب والكبار والشباب والصبيان والنساء والكل احنا بنحفز الأمة كلها على علو الهمة ان يكون عندك همة زي ما قلت لك ما ينفعش تعيش على هامش الحياة انت راجل مسلم ولك قدر عند الله سبحانه وتعالى وليك قيمة فعلا لو ما كانش ليك قيمة ما كنتش تبقى مسلم انت عارف كم واحد على أهل الأرض الآن أو أو على الأرض الآن يكفرون بالله أهل الأرض الآن يصل عددهم إلى أزيد من 6 مليار 6 مليار منهم مليار و300 مليون موحد بعجرهم وبجرهم على انقسامهم على ال 73 فرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على واحد على على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم حط تحت كلمة اليوم إيه ألف خط اليوم أنا وأصحابي اليوم دي ايه؟ اللي هي في عهد النبي مش ما يجيش النهارده واحد يقول لك بس احنا الطائفه المنصوره واحنا فازاي وانا ال- احنا احنا الفرقه الناجيه وهو يكون مبتدع ويكون بعيد عن عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام ويكون بعيد تماما عن الاسلام لا مش هي كده عايز تعرف انت من الفرقه الناجيه ولا لا اولا اخلص النيه لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان دول شرطين قبول العمل واحسن الظن بالله وفي اللحظه ديت قول ان شاء الله عندي حسن ظن ان انا اكون من الفرقه الناجيه فالشاهد في الموضوع ان ان المسلمين اللي موجودين على وجه الارض المليار و300 مليون دولت يعني بايه بانقساماتهم بقى وف- و- وطوائفهم ومش عارف ايه والكلام ده يعني لا تجد منهم يعني الا مثلا آه، قول ربعهم مثلا اللي بيصلي ومستقيم و الى غير ذلك فمليار و300 مليون مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله يعني أربعة أخماس الأرض على الأقل يكفرون بالله وأنت من الخمس الذي يعبد الله إيه رأيك؟ شفت قد إيه بقى منحة عظيمة من ربنا ما كنت ممكن تبقى منهم صح ولا لا؟ طب بلاش ده كله ارجع ورا بقى كده معايا ارجع ورا بقى لعهد بقى ايه آه، سيدنا هود وز- يعني يعني سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا نوح كان ممكن تكون خد بالك سيدنا نوح لما ركب السفينه والتي يعني يعني نجا بها هو والمؤمنون معها خد بالك كان ممكن تكون في صلب رجل ممن غرقوا في طوفان الذي حدث في عهد نوح صح ولا لا؟ لكن ربنا حفظك ان انت تكون في صلب رجل من المؤمنين الموحدين الذين كانوا مع نوح عليه السلام ادي حاجه كان ممكن و- وظل يحفظك الله عز وجل ان انت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى ارحام المؤمنات الى اصلاب الرجال الى ارحام المؤمنات الى ان وجدت في هذا الكون من بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا نعمه ولا مش نعمه مش كنت ممكن تكون من اللي هلكوا في عهد نوح او اللي هلكوا في عهد هود او اللي هلكوا في عهد لوط او عهد صالح او عهد شعيب صح ولا لا؟ ورغم ذلك نجاك الله عز وجل على القرون دي كلها على مدى القرون دي كلها حتى وصلت الى الان فجئت مسلما موحدا لله عز وجل كنت ممكن تبقى مسلم اي كلام كنت ممكن تبقى مسلم من غير لا بتصلي ولا اي حاجه اي على الورق وخلاص ورغم ذلك لا بتصلي طب ممكن اكون مسلم وبصلي ومبتدع لا خلاك من اهل السنه طب ممكن اكون مسلم وم- ومش مبتدع على حاجه وبصلي والحمد لله ومن اهل السنه بس اكون غليظ وفظ ووحش والناس مش قبلاني لا وخلاك مبتسم وجميل وابتدعوا الى الله يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة جدا لو سجدت لله شكرا من الآن إلى قيام الساعة ما وفيت الله حقه آه والله وقليل من عبادي الشكور أشكر ربنا أحمد ربنا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه تواعد يا شباب من الآن مش هقدر أفتح في قصة جديدة عشان الوقت تقريبا خلص لكن نلتقي غدا إن شاء الله مع السابقون السابقون اللي هم أنتم إن شاء الله اللي هم جيلنا سلفنا الصالح وأنتم من بعدهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا افتكر كلمة النبي عليه السلام اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت لكل قرن من أمتي سابقون هتكون منهم ولا لأ إن شاء الله تكون منهم وتكوني منهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون